بسم الله الرحمن الرحيم الحب الحقيقي الحب ألف الله به بين قلوب الناس الحب بان أعظم مملكة في التاريخ الحب انهدمت ممالك نابليون انتصر في كل المعارك اللي دخلها ولكن هزمته امرأة لم يحبها من تحب الحب الحقيقي حب الحقيقي ما بين الناس ده ألفة ومحبة فالقلب لابد وأن يحب والنفس لابد وأن تهوى لكن شتان بين حب أدى إلى شهوة محرمة وعصيان من تحب وحيرة وحرمان من تحب وحب أدى إلى فسيح الجنان ومجاورة الرحمن سبحانه وتعالى وجل جلاله الحب الحقيقي شتان بين حب كلماته براء كبريق اللهب شتان من اقترب منها أحرقت يستر خلفه أعمالا فاجرة ويترك وراءه نفوسا محطمة وقلوبا حائرة شتان وحب جعل القلوب مطمئنة والنفوس هانئة فتسهر لمناجاته الجفون وتبكي شوقا إليه العيون هو حب الله عز وجل حب الله سهر العيون لغير وجهك باطل وبكاؤهن لغير فقدك ضائع حب الله
وحبك لربك ده ده أسمى معاني الخير والمودة
الحب الحقيقي حبيبي انت الحبيب يا رسولي انت قدوتي الحب الحقيقي أما أهان لهذه القلوب التي تعبت والنفوس التي سئمت أن تشتاق إلى الله وتهنأ بحبه وتسعد بقربه, وتسعد بقربه ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله الحب الحقيقي أبو بكر لما كان يجي موعد لقاء الله في الصلاة أبو بكر كان يشتد كأنه عود كأنه حدة خشبة أبو بكر فإذا سئل في ذلك ألا تدرون من ألقى الآن مش عارفين هقابل مين الحب الحقيقي عمار بن ياسر ضربوه بالسهم وهو بيصلي خرج السهم ضربوه بسهم تاني خرج السهم التالت الحب الحقيقي واحد كان وقت الموت وجدوه يضحك فقالوا له انت بتضحك ليه قال لهم اين يذهب بي الان قالوا الى الله قال فلماذا لا اضحك وانا ذاهب الى من لا ارى الخير الا بين يديه النظر لوجه الله الكريم اعظم نعيم لاهل الجنه انهم يشوفوا ربنا يشوفوا ربنا.
فارتقي في الخير وارقى افقا انها العليا الحب الحقيقي انت عنوان لامجاد الأولى فاهجر الاوحال واصعد في السماء فاهجر الاوحال واصعد الحب الحقيقي واحد حب الفلوس فرتشها واخذ من اموال الناس راح حطها في بنوك سويسرا وحاول انه يحبس الاموال دي على اي حد يحاول يخرجها فعمل ايه عمل الخزنه والقفل بتاعها ببصمه صوت ورجع سبحان الله العظيم بعد ما قضى حياته كلها بيجمع في هذه الاموال الحرام واللي ضحى فيها بايمانه ودينه لا يصاب بمرض الا بسرطان في حنجره كانت النتيجه نجوم السينما نجوم السينما اللي انت بتحبهم دول حياتهم عامله ازاي نجوم السينما هل سعداء هم نفسهم هم نفسهم مستمتعين بحياتهم نجلين من روح ماتت منتهى روك هيدسون كان من اعظم النجوم في زمنه من معصيته لله تزوج رجل كان بيمارس الشذوذ كانت النتيجة ايه انه اصيب بالايدز نجوم الرياضة محمد علي كلاي اشهر نجم في نجوم الملاكمه في العالم كله هزم ابطال ولكن سبحان الله العظيم دلوقتي عنده شلل رعاش ايديه ورجليه ما بيقدرش لا يقف ولا يمسك حاجه حبك ده شيء غالي جدا ما تدوش لاي حد كده لانك هتحشر معاه في الاخره وكمان هيضيع وقتك وهيضيع حب جهدك الحقيقي ما بين الناس ده ألفة ومحبة وحبك لربك ده ده أسمى معاني الخير والمودة يا حبيبي أنت الحبيب يا رسولي أنت قدوتي في المعاني آه آه آه آه عربية الإنتاج والتوزيع تقدم الحب الحقيقي لفضيلة الشيخ أمين الأنصاري والآن مع فضيلة الشيخ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نحمد الله ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد أيها الأحبة في الله لقاؤنا الليلة هو أرق موضوع وألذ الأمور ألا وهو الحب الحب الحقيقي نبحث عنه نحاول أن نتعرف عليه ليه؟ لأن الحب أعظم ما يمكن أن يوضع في القلب ولذلك القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء فحبك في قلبك بين إصبعين من أصابع الله ده علشان تعرف خطورة الحب أهمية الحب في حياة البشر لا يستطيع الإنسان أن يستغني عن الحب لازم يحب لازم يحب يحب أهله يحب ابنه يحب أبوه يحب نفسه يحب ماله والناس فيما يعشقون مذاهبه من خطورة الحب أنه يأسر القلب بيخلي الإنسان أسير اللي بيحبه يبقى ماشي في الطريق أو موجود في بيته ولكن قلبه مع اللي بيحبه الكلام ده في الدنيا وكمان هيكون كده في الآخرة قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحشر المرء مع من أحب يحشر المرء مع من أحب الحب بيبقى فيه سكينة وهدوء وراحة بين المحبين قال الله عز وجل ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة الحب بيسهل الصعاب ويهون المصاب انت ما تقدرش تعيش من غير ما تحب لكن انت عارف ان الحب ده ممكن يرفعك يخليك في اعلى عليين وممكن يخفضك تبقى في اسفل سافلين الحب ده جندي قوي من جنود الله عز وجل هذا الجندي هو الذي هزم فرعون سبحان الله العظيم هذا الجبار الطاغية الظالم الباغي كم قتل من أبناء بني إسرائيل ولكن الذي وقف أمامه هو جندي الحب أم موسى أحبته فخبأته وأخته أحبته فتتبعته حتى وصلت إلى قصر فرعون أما امرأة فرعون من حبها لنبي الله موسى قالت لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا لذلك قال تعالى وألقيت عليك محبة مني الحب ألف الله به بين قلوب الناس الذين أحبهم وأحب لهم الحياة الهانئة في الدنيا قال الله عز وجل لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم الحب بنى أعظم مملكة في التاريخ وهي مملكة الإسلام دولة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصف الله عز وجل هذه الفئة المؤمنة بقوله جل جلاله والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون برضو بالحب انهدمت ممالك نابليون انتصر في كل المعارك اللي دخلها ولكن هزمته امرأة كان بيحبها وكذلك في العصر الحديث الأمير تشارلز كان متزوج وكان عايش حياة مستقرة وكان بيعد نفسه أن يبقى ملك ولكن بعدما أحب وعشق أهو تنازل عن العرش وفقد حياته وفقد زوجته كما أن الحب شيء عظيم يدعو الله قلوب الأصفياء من خلقه وهو من أعظم الرزق لأن الله عز وجل يريح به القلب وانت ما تقدرش تعيش من غير ما تحب زي ما اتفقنا لكن القلب هيحب ازاي وظيفة القلب هي الحب ووظيفة النفس هي الميل فالقلب لا بد وأن يحب والنفس لا بد وأن تهوى لكن شتان بين حب أدى إلى شهوة محرمة وعصيان وحيرة وحرمان وحب أدى إلى فسيح الجنان ومجاورة الرحمن سبحانه وتعالى وجل جلاله شتان بين حب كلماته براقة كبريق اللهب من اقترب منها أحرقته يستر خلفه أعمالا فاجرة ويترك وراءه نفوسا محطمة وقلوبا حائرة وحب جعل القلوب مطمئنة والنفوس هانئة فتسهر لمناجاته الجفون وتبكي شوقا إليه العيون هو حب الله عز وجل سهر العيون لغير وجهك باطل وبكاؤهن لغير فقدك ضائع كلنا بيدور على الحب فقد سلكت القلوب من أجله كل طريق وطرقت من أجله كل باب وعرفته مع البعيد والقريب أنا أهان لهذه القلوب التي تعبت والنفوس التي سئمت أن تشتاق إلى الله وتهنأ بحبه وتسعد بقربه قال الله عز وجل يسترق قلوب عباده إليه ألم يأن للذين آمنوا ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ما كان بين إسلامنا وبين أن عاتبنا الله بتلك الآية إلا ثلاث سنين هتحب حدد الله عز وجل المحبوبات إما أن تكون محبوبات في الدنيا أو تكون محبوبات في الآخرة أما محبوبات الدنيا فقد عدها الله عز وجل ثمان أنواع قال الله عز وجل قل إن كان أباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره دول ثمان محبوبات طيب في كمان أنواع تانية في نوع تاني ولكن ربنا تبارك وتعالى وضحه أكتر شوية وهو حب الشهوات قال تعالى إن المحبوبات دي مزينة واخدة توب مش توبها هي أصلا مش زينة قال الله عز وجل زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب فتعال نشوف ونقترب من هذه الأنواع التي أحبها الناس وانشغلوا بها عن رب الناس جل جلاله وتقدست أسماؤه وتعالوا نشوف النتيجة ونقارن بين هذا الحب وبين حب الله عز وجل ايه رأيك اكتر حاجة الناس بتحبها ايه هناخد اول مثل وهو حب المال انت عايز تبقى زي مين مين اكتر واحد كان عنده مال كان قارون قارون كانت امواله لا تعد بالعدد انما كانت تعد بالخزاين اصغر خزنة في خزائن قارون كانت قد ملعب كرة القدم وتخيل عدد هذه الخزائن كان مهول لدرجة ان المفاتيح بتاعة الخزاين لما تتجمع العصبة ما يقدروش يشيلوها يعني عشر رجاله ما يقدروش يشيلوا المفاتيح دي الفص في الشبشب اللي كان بيلبسه قارون كان يشتري قصر فسبحان الله العظيم كانت النتيجة ايه لما احب المال وزاد حبه للمال حتى انه طغى على قومه وانكر رزق الله عز وجل قال انما اوتيته على علم عندي انساه الله كانت النتيجة ايه فخسفنا به وبداره الأرض واحد حب الفلوس فرتشى وأخذ من أموال الناس راح حطها في بنوك سويسرا وحاول أنه يحبس الأموال دي على أي حد يحاول يخرجها فعمل إيه؟ عمل الخزنة والقفل بتاعها ببصمة صوته ورجع سبحان الله العظيم بعد ما قضى حياته كلها بيجمع في هذه الأموال الحرام واللي ضحى فيها بإيمانه ودينه لا يصاب بمرض إلا بسرطان في حنجرته فكانت النتيجة انه ما قدرش يطلع الفلوس اللي نقلها محبس في حنجرته اللي هي اصلا ملك لله فلما فضل المال على الله ربنا عز وجل حرمه من مال وحرمه كمان من صحته مع خسارة ايمانه ونسيز الرجل اليوناني اللي كان عنده اموال طائلة كان عامل قبر لنفسه وكان بيجيب الناس اصحابه ويقعدهم ويقول لهم لما انا اموت تيجوا لي عند القبر عشان اخرج لكم ونشرب خمرة مع بعض هذا الرجل لما مات ما عرفوش يدفنوه في القبر ده أصلا وكل ثروته اللي كانت تقدر بعشرات المليارات كان أسطول السفن بتاعه الحمامات نفسها بتاعت السفن كانت معمولة بالذهب هذا الرجل كل ثروته قالت لبنته بنته ماتت قالت لحفيدته وبعدين حفيدته ماتت فالأموال بتاعته تحولت للكلب بتاعها في الآخر كل التعب وكل هذا الإرهاق على المال أصبح لكلب كل المال ده أخذه الكلب حب المال ليس فيه السعادة وكم من غني محروم من أكله وكم من رجل ثري محروم من صحة ورجل آخر يقول خدوا كل ملاييني ولكن ادوني طفل فالمال عمره ما بيسعد ممكن يكون في ايه ممكن يكون في الملك والرياسة طيب عندك مين كان اكتر واحد نعرفه عنده ملك ورياسة فرعون شوف ملك فرعون كان يقف ويقول أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي فجعل الله الأنهار تجري من فوقه ملكه لم يغني عنه من الله شيئا هو وكل جنوده كلهم غرقوا في الملك اللي كان بيتباهى بيه طيب ممكن يكون في ايه ممكن يكون في حب الأهل طب عندك مثلا أبو طالب هل تدري ان كفر أبو طالب كان بسبب أهله لما كان بيموت النبي صلى الله عليه وسلم أتاه وقال يا عم قل كلمة أحاج لك بها عند الله يوم القيامة فجاءه اثنان من أصدقاء السوء فقال له يا أبا طالب أتدع ملة عبد المطلب فلا زال يكررها رسول الله ويكرران هذه الكلمة الخبيثة حتى قال أنه على ملة عبد المطلب ومات وهو كافر طيب أنت ممكن تحب زوجتك ممكن تحب أولادك ممكن تحب أهلك أمك طب شوف هل الحب ده باقي أصلا الحب ده لا يبقى أبدا قال تعالى يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه طب ممكن يكون في حب ايه حب مثلا نجوم السينما نجوم الرياضة نجوم الغناء طب تعال نشوف نجوم السينما اللي انت بتحبهم دول حياتهم عاملة ازاي هل سعداء هم نفسهم سعداء هم نفسهم مستمتعين بحياتهم طب تعال نشوف هم حياتهم كانت ازاي وبعدين وصلوا لايه من النتائج الفيس بريسلي الناس كانت بتحبه وبتعشقه في زمنه ايه اللي حصل له مات مسموم ميرلين مونرو ماتت منتحرة روك هيدسون كان من أعظم النجوم في زمنه إيه اللي حصل من معصيته لله تزوج رجل كان بيمارس الشذوذ كانت النتيجة إيه إنه أصيب بالإيدز ومات شر ميتة هم دول اللي بتحبهم ده دول احنا بنتكلم عن المشاهير أما في حياتنا بدون داعي لذكر أسماء فنانين معاصرين فحياتهم كلها تعب وشقاء وألم مش تشوف انت بتحب مين انت هتحشر معاهم لازم تشوف انت هتنقي مين وتحشر معاه وحبه بقى زي ما انت عايز اللي هتحبه هتحشر معاه انتوا عارفين يا جماعة مرة ولد كان بيحب شاكيرا وبيحب يتفرج عليها وهو كده يعني بيتفرج عليها ويعني متابع قوي ومنسجم فبيبص من الشباك لقى جارته متزوجة جديد وفي ملابس خفيفة على طول الشيطان جه في دماغه وحرك قلبه للشهوة الحرام ليه لأنه كان مندمج مع شكيرة ما فكرش في الحلال والحرام جاءه شيطانه بفكرة شيطانية وعمل نفسه محصل نور ودخل على جارته وحاول يعتدي عليها صرخت قتلها في لحظات بقى مجرم بسبب بسبب منظر اتفرج عليه على فنانة سبحان الله العظيم الأمر أمر كبير جدا يا ترى هل نجوم الغناء هم السعادة في حبهم ها؟ قد إيه من رجل كان بيغني وهو نفسه ما قدرش يساعد نفسه وكم من امرأة كانت بتغني وحتى كلها كانت شقاء وتعب ومحدش أغنى عنهم من الله شيئا ونجوم الرياضة اللي الناس بتسهر لهم وبتقعد تتفرج على السهرات الرياضية وبيضيعوا بسببها ممكن تكون آه، قيام الليل أو الدعاء في وقت السحر إيه اللي حصل لهم شوف أشهر نجم في الكورة كان في زمنه كان مارادونا دلوقتي أدمن كوكايين وزنه 126 كيلو وسبحان الله العظيم مش عارف حتى يلعب مباراة يعتزل فيها بعد ما كان بياخد الملعب من أوله لآخره رايح جاي وياخد اللعيبة والباكات والجون حتى بيرقص ثلاث خشبات وبعدين يدخل الجون شوف سبحان الله شوف المنظر مش قادر حتى يمشي المشي العادي زي بقية الناس عندك محمد علي كلاي أشهر نجم في نجوم الملاكمة في العالم كله هزم أبطال ولكن سبحان الله العظيم دلوقتي عنده شلل رعاش ايديه ورجليه ما بيقدرش لا يقف ولا يمسك حاجة هم دول نجوم الرياضة عندك مثلا رجل كان قوي جدا في زمنه كان النجم بتاع فيلم سوبرمان راجل قوي جدا وطول بعرضه وسيم بيعمل ايه يا دوب بس بيركب على حصان وقع عمود الفقر اتكسر اتشل ايدين ورجلين ومات من ايام الموضوع يعني سبحان الله العظيم هم دول اللي بتحبهم هم نفسهم شوف الشقاء اللي اصابهم فبتحبهم ليه لازم تقرر حبك ده شيء غالي جدا ما تدوش لاي حد كده لانك هتحشر معاه في الاخره وكمان هيضيع وقتك وهيضيع جهدك في الدنيا تعالوا بقى لنوع من الحب هو ده بقى اللي لما نقول حب او يبقى الناس بتفهم ان هو ده المقصود بكلمة حب على طول وهو حب البنات والشباب البنت للولد والولد للبنت الكلام ده يا جماعة لازم نعرف ان امر واقع تعالوا نشوف بقى ونشوف القضية الاول هو ده يسمى حب ولا ما يسماش حب برضه يسمى حب ليه لان النسوة لما جم يوصفوا امرأة العزيز قد ايه بتحب يوسف قالوا ايه وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا فده يسمى حب الحب ده سبحان الله تعال بقى نشوف الموضوع ازاي ربنا لما قال زين للناس حب الشهوات اول شيء قال من النساء وقال النبي عليه السلام ما تركت فتنة من بعدي هي أضر على الرجال من النساء فكم من جرائم ارتكبت وأعراض انتهكت وعورات كشفت وبيوت خربت تحت هذا الشعار شعار الحب قد إيه بنت خانت أهلها ورجل ظلم زوجته وأولاده تحت مسمى الحب تعالوا نشوف بقى النتائج المأساوية اللي حصلت بسبب الحب ده بنت بتحب شاب مكنته من نفسها كانت النتيجة والله البنت دي اتصلت بيا بتقول لي انها جربت كل انواع السموم عشان تنتحر هي كانت حامل حملت بسبب هذا الامر الحرام فكان كل ما تشرب سم ما يوصلش لحد جوفها ينزل يدوب حلقها ويطلع اراد الله ان يستقر الحمل واراد الله ان تعيش ولا تموت وسبحان الله العظيم هذا الجنين بين أحشائها يعذبها ويؤلمها الأمر في منتهى الخطورة ما تقدرش تعمل اللي انت عايزه والنتائج تبقى كمان زي اللي انت عايزها ما ينفعش وهاتولي بقى شاب وفى بوعده مع أي بنت ضيعت نفسها عشانه ها ما ينفعش خلاص والله جاني ولد قال لي أنا عملت كذا وكذا مع البنت دي وارتكب معاها الحرام فبقول له بعدين قال لي عايز أصلح غلطتي وأتجوزها قلت له طيب قال لي طب آه، أنت تنصحني بالجواز ده قلت له طب أنت إيه اللي قلقك قال لي أنا خايف لحسن تكون بتعمل كده مع غيري أنا خايف لحسن يكون هتعمل كده بعد ما أتجوزها مع حد تاني قلت له شوف أنت أجبت بنفسك الخيانة لا يمكن تجيب وفاء فسبحان الله العظيم بنت تانية عايزة تتجوز أهلها منعوها شربت سم وتالتة حرقت نفسها والله يا جماعة بنت سبحان الله العظيم بنت كانت عايزة تروح تقابل الولد اللي بتحبه أهلها منعوها كان عقابها اليوم إنها رمت نفسها من الدور 11 ده كله في كوم ها والزواج العرفي بقى ده كوم تاني خالص الزواج العرفي وأنواع الزواج العرفي كانت نتيجة طبيعية لموضوع الحب ده ده بقى حدث ولا حرج تعال نشوف الانواع بتاعه الجواز العرفي ده ازاي في نوع من الجواز اسمه جواز الدم الولد يشك نفسه بدبوس والبنت تشك نفسها بدبوس ويروحوا حاطين صوابعهم المجروحه قصاد بعض الدم يختلط ببعضه خلاص اتجوزوا بالدم ده اسمه جواز الدم معايا ده جواز البنت ممكن تتجوز واحد بتحبه اه تمام كده اه طيب حجرها اتجوز واحده تانية غيرها تعمل هي ايه راحت متجوزه تاني غيره اتصلت بنت باحد الشيوخ عندها 17 سنه بتقول له انا اتجوزت اربعه عرفي مشكلتها مش انها اتجوزت اربعه مشكلتها انها حملت فبتقول له ده ممكن يبقى ابن مين فيهم عايزه دليل شرعي تعرف ازاي ده ابن مين بعد ما اتجوزت اربعه ده الكلام ده طبعا يعني قليل من كثير وغير من فيض واحده اتصلت بيا انا شخصيا بتقول لي انها واحد حاول يتجوزها عرفي فبتقول له طب اتجوز ازاي راح جاب لها ورقه هو مضي عليها ومضي عليها اتنين الله اعلم ممكن ما يكونش مضي عليها حد اصلا وهي ما شافتش حاجه قال لها بس انا كده اتجوزتك خلاص كده اه مكنته من نفسها وعاشت معاه موضوع كبير جدا جدا اعجب بقى ما رايت امراه كانت بتحب جوزها جدا وبعدين حبت تبسطه وتاكله كده وتفرفشه فعملت ايه خطفت بنت الجيران وكانت لابسه حلق ذهب وخنقتها خدت حلق الذهب وراحت باعته وجابت له بيه حمام وفاكهه وعصاير واتبسطوا وكلوا وبعدين اكتشفت الجريمه واتحكم عليها بالاعدام فقبل ما يموتوها بيقولوا لها ها نفسك في ايه قالت لهم نفسي اشوف جوزي اللي هي قتلت بسببه هتتعدم بسببه نفسي اشوف جوزي اصل انا زعلانه جدا لانه من ساعه ما دخلت السجن وهو ما بيزورنيش وزي ما يكون كده زعلان مني شوف تخيل شوف دي حاجه نسال الله الهدايه نسال الله الهدايه فالحب ده فعلا زي ما بيقولوا الحب بهدله يعني في ناس طيب لما احبت ما حبتش تحت شعار الحرام مش هيقول لك الشيطان آه، اذني عمره ما هيقول لك خون لكن انت في النهاية هتعمل اللي هو بيقول لك عليه يعني ايه النسوة على عهد سيدنا يوسف قالوا ايه قالوا قد شغفها حب طيب هو كان حب فعلا ولا خيانة كانت خيانة لان نبي الله يوسف قال لها ايه قال انه لا يفلح الظالمون فالشيطان مش هيجي يقول لك خون مش هيجي يقول لك اظلم هيجي يقول لك اتبسط هيص افرح اتكلم في التليفون قابلها شوفها لكن في النهاية هتبقى خاين هيجي يقول لك اخرج معاها تبادلوا مع بعض كلام الحب ابعت لها رسائل على الموبايل ولكن برضه في النهاية هتقع في أحد أنواع الزنا إما الزنا الكبير البواح وإما نوع من أنواع الزنا الأخرى كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم العينان تزنيان وزنهما النظر والأذنان تزنيان وزنهما السمع واليدان تزنيان وزنهما البطش والرجلان تزنيان وزنهما السعي والقلب يهوى ويتمنى ويصدق الفرج ذلك أو يكذبه في ناس بتحب حب طاهر نقي حلو طيب زي حب النبي عليه السلام لخديجة وعائشة سألوه من أحب الناس إليك قال عائشة وكان يحب السيدة خديجة حبا كبيرا كلنا نعرفه ولكن إيه العيب في الحب ده العيب في الحب ده إنه لن يدوم جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا محمد عش ما شئت فإنك ميت واعمل ما شئت فإنك مجزي به وأحبب من شئت فإنك مفارقه تعال بقى شوف بعد ما ما شفنا كده بعض أنواع الحب والنتائج المأساوية المترتبة عليه تعال نشوف بقى حب الله وقد إيه الله عز وجل جميل وحبه جميل وسبحان الله العظيم والله والله لا يهدأ القلب أبدا إلا بأن يعرف خالقه المشاعر اللي أنت بتحب بيها دي ربنا تبارك وتعالى هو اللي خلقها لك هو اللي ركبها فيك هو اللي بيشعرك بيها لذلك الله عز وجل هو أعظم من صرفت له هذه المحبة وحست به تلك المشاعر ومال إليه هذا القلب سبحانه وتعالى وجل جلاله تعالوا بقى نشوف أول حاجة فضل حب الله يعني إيه الفضل اللي هيحصل لك لما تحب ربنا أول حاجة إن حب الله فرض حب الله من الإيمان قال الله عز وجل والذين آمنوا أشد حبا لله إيه كمان حلاوة الإيمان إنك تعيش مبسوط وسعيد وفرحان في حياتك لازم تكون بتحب ربنا ومش بس بتحب لازم تكون بتحبه أكتر من كل شيء قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب الرجل لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار فضيلة ثالثة وهي من أعظم الفضائل إيه هي إنك تبقى في يوم القيامة مع الله وأنبيائه وأوليائه قال النبي عليه الصلاة والسلام يحشر المرء مع من أحب شوف بقى أنس بن مالك رضي الله عنه قال فما فرحنا بشيء بعد إسلامنا بمثل ما فرحنا بهذا الحديث يحشر المرء مع من أحب ليه قال أنس رضي الله عنه فإني والله لأحب الله ورسوله وأبا بكر وعمر وأرجو من الله تعالى أن يحشرني معهم وإن لم أعمل بمثل ما عملوا إيه كمان حب الله أمنية المتقين وغاية أمل المقربين تخيل انت كده لما يكون شخصية عظيمة او حتى بنت جميلة وحسناء تكون بتحبك تفرح ولا ما تفرحش وتتباهى بالموضوع ده ولا ما تتباهاش المؤمنون لا يرون شيئا اعظم من حب الله عز وجل تعال نشوف وتعال تصور معايا المنظر العجيب ده في ليلة حيرت الصحابة كلهم رضي الله عنهم النبي عليه السلام قال لهم في ليلة من الليالي لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله فالراية دي يعني الإمارة قيادة الجيش كلنا سمعنا الحديث ده أيوة تعال شوف الصحابة بقى لما سمعوا الحديث ده إيه اللي حصل لهم قالوا فبتنا ليلتنا نتحدث ونبحث من الذي سيعطيه رسول الله الراية يا ترى مين اللي هيكون سعيد الحظ ان النبي عليه السلام يعطيه الراية ويكون هو ده اللي بيحب الله ورسوله وبيحبه الله ورسوله حتى عمر بن الخطاب قال فما أحببت الإمارة إلا في هذا اليوم عشان يكون هو اللي بيحب الله ورسوله وبيحبه الله ورسوله كلهم في صلاة الفجر اللي هتظهر فيها هذه البشرة العظيمة لصاحبها كلهم جريوا راحوا قدام النبي عليه السلام كل واحد فيهم بيمد له رقبته كده وعايز يمد له ايده يقول له يا رسول الله انا اهو عشان يقول انت بتدور عليا انا فقال لهم رسول الله اين علي قالوا علي مريض يشتكي عينيه فين بس اللي بتحبه فقال النبي صلى الله عليه وسلم ادعوا لي عليا فاكتشفوا بعد كده ان علي رضي الله عنه هو اللي بيحب الله ورسوله وبيحبه الله ورسوله حاجة كمان ان الله ورسوله يدافعان عمن يحبهما تخيل يعني ممكن يكون الانسان عاصي لكن برضه بيحب الله ورسوله جاء رجل كان بيعمل كده معصية معينة ويقام عليه الحد ففي واحد من اصحاب النبي عليه السلام قال اخزاه الله ما اكثر ما يؤتى به فقال النبي عليه السلام لا تسبه فإنه رجل يحب الله ورسوله تعال نشوف الفضل العظيم اللي جاي ده وهو أن الله لا يعذب أحبابه ربنا ما بيعذبش اللي بيحبه الدليل على أن الحبيب لا يعذب حبيبه في قوله تعالى وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق في المسند أن أصحاب النبي عليه السلام مروا بالطريق فوجدوا طفل بيجري بين رجليهم كانوا هيدهسوه فجرت أمه عليه وقالت ابني ابني ثم انتزعته من بين أقدامهم فقالوا يا رسول الله أترى هذه المرأة ملقية ابنها في النار فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لا والله لا يلقي حبيبه في النار طيب تعال نشوف قد إيه حب مش هقول لك حب المؤمنين ولا الأنبياء والمرسلين ولكن هقول لك الأول قد ايه الكون كله بيحب الله هو ربنا خلقك انت لوحدك لا ربنا خلق السماوات والارض وما بينهما وما فيهما عشان كده مش انت لوحدك اللي بتحب الله ده كل المخلوقات بتحب الله كل المخلوقات بتسبح الله قال الله عز وجل وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم نوح عليه السلام قال لابنه سبحان الله وبحمده صلاة المخلوقات وترزق بها كل المخلوقات يعني ايه سبحان الله وبحمده يعني ايه التسبيح بحمد الله التسبيح الحب باللسان والحمد الحب باللسان والقلب معا يعني ايه الحمد ده انك تحب بقلبك وتمدح وتشكر بلسانك عشان كده تعالى شوف بقى بعد صلاة العصر قبل ما الشمس تغرب في للكون كله صلاة جماعية حب جماعي تسبيح جماعي حمد جماعي لله عز وجل قال النبي عليه الصلاة والسلام ما تستقل الشمس ويبقى شيء من خلق الله إلا سبح الله بحمده إلا ما كان من الشياطين وأغبياء بني آدم فمثلا الجبال بتحب النبي عليه الصلاة والسلام كان ماشي مع أنس بن مالك فبص كده الجبل أحد وقال جبل يحبنا ونحبه بيحبهم ليه؟ لأنهم مؤمنين بالله الحجارة يا جماعة بتحب ولا ما بتحبش؟ الحجارة بتحب الله شوف لما ربنا بينزل القرآن على الجبل قال الله عز وجل لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون فاكرين الجبل الذي تجلى الله له فاكرين نبي الله موسى كان بيحب ربنا جدا فبعدين قال رب أرني أنظر إليك فقال الله عز وجل لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني وبعدين فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا الجبل ده يا جماعة يا ترى اتهد ليه اتهدم ليه ايه اللي خلاه كده يا ترى من خوفه من الله من رهبته منه ولا ممكن يكون من كتر متعته ومن كتر لذته واستمتاعه برؤية الله ما قدرش يحتمل ان هدم بسبب عظمة وجلال وجمال الله سبحان الله العظيم هنيئا لهذا الجبل هذا التجلي طيب السماوات والأرض والجبال بتحب ربنا ولا لا لا ده بتحبه جدا لدرجة انها بتحبه وبتحب احبابه وبتكره اعدائه وبتوالي وتعادي في الله ازاي تعال شوف شوف لما واحد من البشر بيقول كلمة غلط على الله لما ادعوا لله ولدا قال الله عز وجل لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا الحصان العربي كل يوم كل يوم يدعو الله تعالى عارفين بيدعوه بإيه بيدعوه أن يبقى أحب شيء إلى صحبه والإنسان اللي بيملكه قال النبي عليه الصلاة والسلام ما من فرس عربي إلا ويؤذن له في كل يوم يدعو يقول اللهم إنك قد خولتني من خولتني من بني آدم فاجعلني من أحب أهله وماله إليه طب الحصان بيسأل الله هذا الأمر ليه لأنه عارف إن الحب عند الله الحب خزينه عند ربنا يضعها في قلوب من شاء من خلقه سبحانه وتعالى الجزع بكى من ذكر الله النبي عليه السلام كان يخطب فسمع جذع النخلة يبكي فنزل ثم هدأه قال إنه كان يبكي لما سمع من ذكر الله سبحان الله العظيم طيب تعالوا نشوف احنا خدنا المقارنات بين حب الناس وحب رب الناس تفتكر حب ربنا ممكن يكون زي حب خلقه سبحان الله العظيم قال تعالى ليس كمثله شيء وقال تعالى أفمن يخلق كمن لا يخلق طب يا ترى الناس بتحب بعضها ليه يا ترى الناس بتحب الأشياء ليه تعال بقى نشوف ايه هي الاسباب اللي الناس بتحب بعضها عشانها ونشوف اللي زيها في حب الله عز وجل ازاي لازم يكون اول حاجة ممكن حد يحب حد ما يعرفوش مش ممكن لازم يعرفه الاول وبعدين يحبه طيب انت ممكن تحب ربنا من غير ما تعرفه مستحيل قال تعالى وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون قيل في تفسيرها اي ليعرفوني فيحبوني فيعبدوني سبحانه وتعالى والبخاري رحمه الله في كتاب العلم قال العلم قبل القول والعمل فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك فاللي يعرف ربنا ما يقدرش يقوم حبه أبدا قال ابن القيم رحمه الله عجبت لمن عرف الله ولم يحبه وعجبت لمن عرف الربح في طاعته ثم لم يعبده وعجبت لمن عرف مقدار العقوبة في معصيته ثم هو يتعرض لها سبحانه وتعالى فمن هذا اللي بيحب صفات الله عز وجل فكم أحبه أولياؤه من أجل صفاته كان في واحد على عهد النبي عليه الصلاة والسلام بيقرأ سورة قل هو الله أحد في كل ركعة يقرأ بيها فبعدين أصحابه ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فالنبي عليه السلام قال سألوه اسألوه هو ليه بيعمل كده فقال أحبها وفي رواية لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها فقال النبي عليه الصلاة والسلام أخبروه أن الله يحبه أن الله يحبه سبحانه وتعالى شوف بقى الناس بتحب ليه من صفات البشر وشوف اللي بيحب ربنا بيحبه ليه تحب الله ليه لأن الله رحيم لرحمته جل جلاله شوف الملائكة بتقول ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما النبي عليه الصلاة والسلام قال لو علم الكافر ما عند الله من الرحمة لما يئس من رحمته أحد طيب تحب لي كمان لمغفرته سبحانه وتعالى قال تعالى وإن الله لذو مغفرة للناس على ظلمهم تحب ليه لأنه رزاق جل جلاله وتقدست أسماؤه شوف الله عز وجل قال ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين حتى الكفرة يرزقهم الله عز وجل ويعافيهم قال النبي عليه الصلاة والسلام ما أحد أصبر على أذى سمعه من الله يدعون له الولد ويرزقهم ويعافيهم تحب ليه لأنك كلما سألته أعطاك كلما توكلت عليه كفاك كلما تبت إليه قبلك شوف غنى الله قال الله عز وجل لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد منكم مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر تحب ربنا ليه تحبه لأنه حيي ربنا بيستحي من عباده إن واحد يطمع فيه وما يدلوش اللي هو عايزه شوف النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن ربكم حيي كريم يستحيي إذا رفع العبد إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين تحب ليه تحب لأنه بيسترك ما بيفشش عيوبك النبي عليه السلام قال إن الله حيي ستير يحب الستر ويكافئ اللي بيسترك يكافئ اللي بيسترك شوف النبي عليه السلام قال من ستر مسلما في الدنيا ستره الله يوم القيامة وتحبه كمان لأنه بيعاقب اللي يفضحك النبي عليه الصلاة والسلام قال يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم ومن يتبع عوراتهم تتبع الله عورته ومن يتبع عورته فضحه في بيته تحب ربنا ليه لأن صفاته جميلة جميلة في إيه؟ جميلة في كل حاجة أسماؤه ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها صفاته كلها صفات علا سبحانه وتعالى طب أنت عارف في ناس ما بتحبش الا واحد يكون كده يعني يدخل على قلوبهم السرور كده يكون طيب العشره يكون بيضحك طب انت عارف ما فيش ضحك ابدا اجمل من ضحك الله ايه ده هو ربنا بيضحك ايوه يا اخي ربنا بيضحك في واحد من الاعراب لما سمع ان ربنا بيضحك قال او يضحك ربنا يا رسول الله قال نعم قال اذا لن نعدم من رب يضحك سبحانه وتعالى لذلك اذا عرفت الله عز وجل باسمائه وصفاته لا يسعك إلا أن تقول اللهم إني أحبك بكل رزق بعثته وأحبك بكل قلب هديته وأحبك بكل ذنب غفرته وأحبك بكل عيب سترته سبحانه وتعالى وجل جلاله ليه تحب ربنا كمان تحب ربنا لأنه جميل انت عارف الناس لما بيحبوا بعض واحد يقول لك يا سلام البنت دي جميلة منورة وشها كده يا أخي حاجة إيه سبحان الله وممكن تكون حاطه كريم وممكن تكون حاطه ماسكات وحالتها ما يعلم بها الا الله لكن تعالى شوف بقى جمال الله سبحان الله وتعالى قال النبي صلى الله عليه واله وسلم ان الله جميل يحب الجمال جمال ربنا ازاي شوف نور وجه الله النبي عليه الصلاه والسلام يقول حجابه النور لو كشفه لاحرقت سبحات وجهه ما امتد اليه بصره من خلقه سبحان الله شوف الجمال والعظمة والكبرياء لما يقول الله عز وجل وأشرقت الأرض بنور ربها ويقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة سبحان الله العظيم تخيل شوف واحد أشعر في من يحب فقال وعلى تفنن وصفيه بحسنه يفنى الزمان وفيه ما لم يوصفه طب امال حب ربنا يبقى ازاي شوف جمال ربنا يبقى ازاي عشان يتوصف محدش يقدر يوصف جمال الله سبحان الله وتعالى عشان كده أجمل وأعظم وألذ شيء هيناله أهل الجنة إنهم هيشوفوا الله هينظروا إلى الله لما هيشوفوا ربنا وجوههم هتبقى أجمل قال الله عز وجل وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ربنا جميل في إيه ربنا جميل في أفعاله تشوف مثلا أنا عايزك تجيب لي أي حاجة ربنا عملها فيها شر ربنا عملها فيها خبث ربنا عز وجل سبحان الله تشوف مثلا ربنا عز وجل جميل في رزقه قال تعالى وما بكم من نعمة فمن الله جميل في عفو مغفرته قال الله عز وجل قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم جميل في شكره يعني إيه يعني أنت لما تعمل عمل صالح ما يجازكش بنفس النسبة يعني أنت أنفقت جنيه يديك جنيه أنفقت جنيه لا لا لا ربنا عز وجل أعظم وأجل من كده ربنا عز وجل يعطيك كما قال النبي عليه الصلاة والسلام كل حسنة بعشر أمثالها وبعدين إلى سبعمائة ضعف ها وإلى أضعاف كثيرة كمان سبحان الله العظيم ده كله مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء ليه ده كله لأن ربنا جميل في أفعاله بيشكرك شكر جميل لأنه مش ممكن يكافئك زي ما أنت عملت لازم يكون أكتر اللقمة ياخدها ربنا منك ها فيربيها لك كما قال النبي عليه الصلاة والسلام حتى تصبح كجبل أحد التمرة اتقوا النار ولو بشق تمرة قليل منك يكفيني ولكن قليلك لا يقال له قليل سبحانه وتعالى وجل جلاله كمان ربنا جميل في ايه انت عارف ربنا جميل في حبه ازاي مين اللي بيحب التاني الاول انت ولا ربنا ربنا طبعا سبحان الله ربنا بيبدأك بحبه شوف اي حد انت بتحبه ممكن بتتمنى انه بس يعرف انك بتحبه الان يا ترى هو بيحبك كمان وبيبادلك الحب ده ولا لا لكن شوف ربنا ربنا لما بيحبك بيحبك الأول وبعدين يحط حبه في قلبك عشان تبقى سعيد ومبسوط وينجيك يوم القيامة ويدخلك الجنة الدليل قال الله عز وجل فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه يبقى مين اللي كان بيحب الأول ربنا بيحبهم الأول عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال النبي عليه الصلاة والسلام في دعائه له قبل أن يسلم اللهم اهدي أحب العمرين إليك فاهتدى عمر بن الخطاب يبقى ربنا كان بيحبه قبل ما يسلم ولا لا يبقى حب الله سبق حب عمر بن الخطاب وشوف لما ربنا حبه عمل فيه ايه فحب الله عز وجل كم أخرج الله به رجلا من الظلمات إلى النور وأعزه بعد ذل وأعطاه بعد حرمان وقواه بعد ضعف سبحان الله العظيم حب الله لا ألم فيه لا حرمان فيه لا خبث فيه لا خيانة فيه لا يحجبه عنك أحد ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده ايه كمان ربنا عز وجل لما بيحبك بيسرع اليك بيسرع اليك شوف الناس لما بتحب بعضها رجليهم بتحفى رايحين جايين رايحين جايين على ابواب اللي بيحبوهم ويمكن ما يدروش باللي هم بيعملوه دول ولكن سبحان الله اول ما تحب ربنا ربنا يبقى اسرع اليك قال الله تعالى في الحديث القدسي عبدي قم إلي أمشي إليك شوف ربنا بيقول أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه وبعدين يقول الله تعالى إذا تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا وإذا تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا ولئن أتاني يمشي أتيته هرولة سبحان الله أنت مين عشان ربنا عز وجل يسرع إليك انت مين عشان ربنا عز وجل يأتي إليك مهرولا سبحان الله وتعالى وجل جلاله لا إله إلا الله عارف ربنا مش بس بيحبك بالطريقة دي ده في كمان حاجات تانية لما هتعرفها انت ممكن أبدا ما تعرفش تنام الليل إلا لما تعرف قد إيه ربنا بيحبك وانت بتحب ربنا منها إن ربنا بيحب آثارك شوف الجمال في الحب يعني إيه آثارك يعني الحاجات اللي من ريحتك الحاجات اللي منك ربنا بيحبك وبيحبها منك انت ممكن تلاقي حد بيحبك كده كل شيء فيك ليه عند ربنا تمن اه سبحان الله ازاي انت عارف ربنا قال إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة كل حاجة فيك ليها تمن حتى قطرة دمك وحتى قطرة الدموع من عينك وحتى خطواتك سبحان الله العظيم حتى الغبار اللي لما بتمشي في سبيل الله بيجي على رجلك ليه تمن عند الله تعالى شوف جاء في الحديث ما من شيء أحب إلى الله من قطرتين وأثرين أما القطرتين فقطرة دم في سبيل الله وقطرة دموع من خشية الله وأما الأثرين فأثر يعني خطوة لأداء فريضة من فرائض الله وأثر في سبيل الله في الجهاد في سبيل الله شفت حد بيحب أثر حذائك وأثر رجلك على الأرض والتراب غير ربنا سبحانه وتعالى حتى الغبار اللي بيجي على قدمك له عند الله ثمن سبحان الله العظيم لا إله إلا الله قال النبي عليه السلام لا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم على قدم واحد انزل سوق المحبين وشوف ثمنك عند أي إنسان ممكن يحبك إيه ممكن تساوي حاجة ها طب انت عارف ان ربنا بيحب كلامك لما بتتكلم مع الله ربنا بيحبك قال النبي عليه الصلاة والسلام كلمتان خفيفتان على اللسان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم حتى كمان الأيام اللي بتقرب فيها من ربنا ربنا بيحب الأعمال الصالحة اللي انت بتعملها شوف النبي عليه السلام بيقول ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من تلك العشرة يعني العشرة الأوائل من ذي الحجة طب هقول لك أنا على حاجة الناس لما بتحب بيحبوا يتصلوا ببعض ولا لا بيحبوا يتصلوا ببعض ويكلموا بعض ويعملوا كده رسائل مع بعض على الموبايلات ولا لا اه طبعا انتوا عارفين اتصل بيا واحد من اخواننا قال لي البنت كلمته ثلاث ساعات على الموبايل ثلاث ساعات على الموبايل يعني تكلفها قد ايه دول تكلفها يجي 200 جنيه والمسكينه بقى طبعا ابوها عمال يدفع مشغوله مع صحباتها في المذاكره وهي بتكلم الولد 200 جنيه في مكالمه واحده وواحد تاني كلم خطيبته من بعد صلاة العشاء لظهر تاني يوم ما قامش إلا لصلاة الفجر بس سبحان الله انت ليه ما بتحبش كلام ربنا كده ليه ما تقدرش تقعد تقرأ قرآن وتسمع كلام ربنا وتكلمه وتذكره بالشكل ده تفتكره ليه لأن دول بيحبوا حب أكبر من حب المؤمنين لله تفتكروا لا المؤمنين بيحبوا ربنا أكتر تعال شوف اللي كانوا بيحبوا ربنا كانوا بيعملوا ايه وبيحبوا كلامه ازاي وبيحبوا يناجوه ازاي وبيحبوا يسمعوا كلام ربنا ازاي منهم نبي الله موسى كان بيكلم ربنا شوف لما ربنا بس بيسأله قال وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى يعني ذكر أربع صفات لل- للعصاية ليه لأنه بيحب يكلم ربنا بيحب يناجي ربنا وسبحان الله العظيم لولا أدب نبي الله موسى الحياة كان قال أكتر من كده ولكن سبحان الله شوف جمال الله وصبر الله عليه لأنه عارف إن موسى بيحبه عليه السلام صابر عليه مش زينا الواحد فينا يجي ابنه مثلا عارف انه بيحبه يقول له يا بابا انا يعني النهارده عملت وعملت وعملت في المدرسه يقول له معلش معلش اصل انا مشغول معلش انا بس تعبان شويه مش هتلاقي حد ابدا يسمعك لما تشكي ويعذرك على هذا الكلام إلا الله النبي صلى الله عليه وسلم بقى أنا مش هقول لك قد إيه كان بيحب إنه يتكلم مع الله وبيحب يذكر الله السيدة عائشة رضي الله عنها بتقول كان رسول الله يذكر الله على كل حال لكن أنا هكلمك إزاي النبي عليه الصلاة والسلام كان بيحب ربنا وبيحب ذكر ربنا وقد إيه بيقدس كلام الله وأسماء الله النبي عليه السلام في يوم كان واقف وبعدين الصحابة مروا فسلموا عليه فلم يرد عليهم وبعدين تيمم من الحيطة وبعدين رد عليهم السلام عارفين ليه؟ قال لهم صلى الله عليه وسلم كرهت أن أذكر الله على غير وضوء قال لهم ما رضيتش بس أذكر اسم ربنا إلا لما كنت طاهر سبحان الله العظيم شوف النبي عليه الصلاة والسلام وحرصه إن كلام ربنا وأسماء ربنا ما تمشيش في فم إلا يكون ريحته حلوة ريحته جميلة النبي عليه السلام قال إذا قام أحدكم من الليل يقوم الملك خلفه فما قرأ آية من كتاب الله إلا نزلت في جوف الملك يعني كل آية تقراها تنزل في جوف الملك ليه؟ لأن الملك بيحط فمه على فمك وبعدين شوف النبي عليه السلام بيقول فطهروا أفواهكم لكلام الله يعني لو سمحتوا طهروا أفواهكم وخلوا ريحتها طيبة عشان اسم ربنا هيجي في لسانكم فسبحان الله العظيم ابن مسعود بقى كان بيحب كلام ربنا بشكل عجيب جدا فكان بيقول ايه من كان يحب ان يعلم انه يحب الله فليعرض نفسه على القرآن فإن كان يحب القرآن فإنه يحب الله فإنما القرآن كلام الله لو بتحب ربنا هتحب كلامه ابن مسعود بقى لما كان حد بيديله المصحف هدية كان يقبله ويحتضنه ويقعد يقول كلام ربي كلام ربي كلام ربي سبحان الله العظيم عثمان بن عفان وحكايته مع كلام الله وموقفه العظيم قال رضي الله عنه لو طهرت قلوبكم ما شبعت من كلام ربكم من حب الكلام الله صلى بالقرآن كله في ركعة واحدة في ليلة رضي الله عنه الفضيل بن عياض قال كفى بالله حبيبا وبالقرآن مؤنسا وبالموت واعظا ومن لم يتخذ الله صاحبا والقرآن مؤنسا فلا آنس الله وحشته عروة بن زبير بن العوام كان بيقرأ القرآن في كل ليلتين مرة كان يقرأ 15 جزء بالنهار ويصلي بيهم بالليل وهكذا ايه كمان من علامات المحبين لما الناس بتحب بعضها بيقعدوا يكلموا عن اللي بيحبوهم لما واحد كده مثلا يروح يخطب بنت وحبها كده ووافقت معه قبول يقول يا سلام ده انا رحت وبعدين قدموا لنا شاي وبعدين جابوا لنا حاجه ساقعه وبعدين الموقف الفلاني او واحد بقى لما يحب بنت يقول والله ده احنا مشينا وعملنا وسوينا بيحب يذكر المواقف وبيحب يذكر اللي بيحبهم طيب تعال شوف بقى الناس اللي كانت بتحب ربنا بتذكره ازاي اولا انت كل ما بتذكر ربنا هو بيذكرك ربنا قال فاذكروني اذكركم واشكروا لي ولا تكفرون كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يذكر الله على كل حال عارف ايه حتى وهو نايم النبي وهو نايم كان بيذكر ربنا ازاي كان يقول ان عيني تنامان ولا ينام قلبي حتى وهو نايم بيذكر الله شوف أي حب عشان كده تعرف ان ربنا كان بيذكر النبي عليه السلام قد ايه برضه على طول عشان تعرف مدى الحب اللي كان بين الله وبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم شوف بقى قرب النبي صلى الله عليه وسلم من الله تبارك وتعالى وهو يقول إنما أبيت عند ربي يطعمني ويسقين سبحان الله شوف القرب كلما بات يبيت عند الله سبحانه وتعالى أبو الدرداء كان يذكر الله في كل يوم فيسبح مئة ألف تسبيح أبي بن كعب رضي الله عنه في يوم من الأيام جاله النبي عليه السلام ببشرة هي من أعظم البشر اللي جات له من ساعة ما ولدته أمه قال له إيه قال يا أبي إن الله أمرني أن أقرأ عليك سورة البينة قال أو سماني لك يا رسول الله ربنا قال لك باسمي قال اسمي كده قال نعم فجعل أبي يبكي فجعل أبي يبكي رضي الله عنه شوف بقى لما يكون واحد بيحب حد وبيبعت له رسالة بيقعد يعطرها وبيحاول يخلي ريحتها جميلة عشان تفضل ذكرى منه شوف بقى المحبين لله عز وجل كانوا ازاي بيعملوا أحلى من كده سيدة عائشة رضي الله عنها كانت إذا أرادت أن تتصدق عطرت الصدقة فإذا سئلت لما تفعلين ذلك قالت فإنها تقع في يد الله قبل أن تقع في يد الفقير سبحان الله العظيم طيب ايه كمان لما حد بيحب حد بيغير عليه ولا لا بيغير عليه ايه ده انت ممكن تحب ربنا ويبقى فيه غيرة اه طبعا ربنا تبارك وتعالى بيغير على اللي بيحبهم ها قال النبي عليه السلام ان الله يغار وغيرة الله ان ياتي المؤمن ما حرم الله انت مؤمن اه بتحب ربنا ايوه يبقى ما ينفعش تعمل حاجة ربنا عز وجل يغضب منها ما تحبش حاجة غلط ما تعملش حاجة من من اللي بتغضب الله فمن هذا تعال شوف ينفع المحبين ينسوا بعض ايه رأيك لو بتحب حد قوي كده وبعدين نسيك تزعل ولا ما تزعلش تزعل اهو ربنا يغير من الكلام ده يعني انا بحذرك اوعى تنسى الله قال الله عز وجل ولا تكونوا كالذين نسوا الله فانساهم انفسهم اوعى تغير عهدك مع الله في المحبة لان ربنا بيغار قال تعالى ذلك بان الله لم يكن مغيرا نعمة انعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم إياك وإنك تحب أعداء الله أو توالي أعداء الله أو تعادي أولياء الله ليه؟ لأن ربنا برضو بيغار وبيدافع عن أحبابه اوعى تحب حد من اللي ربنا بيبغضهم قال تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون اوعى تعادي أولياء الله اللي بيحبهم ليه لأن ربنا بيغار عليهم قال الله تعالى في الحديث القدسي من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب واوعى برضه تتولى المشركين اليهود والنصارى قال تعالى ومن يتولهم منكم فإنه منهم طيب ايه رأيك المحبين بيبقى في بينهم مواعيد في بينهم مواعيد للقاء ايوه طبعا تعال بقى شوف المواعيد اللي بين الله وبين احبابه هو في مواعيد فعلا اه طبعا في مواعيد ده في مواعيد سنويه ومواعيد شهريه ومواعيد اسبوعيه وفي مواعيد يوميه فالمواعيد مثلا ال- السنويه زي رمضان ربنا تبارك وتعالى بيخلي في رمضان فرص عشان الناس تقابله اكتر تلاقي مثلا ايه تلاقي في قيام الليل عشان يقابله اكتر تلاقي في الصيام يقرب من ربنا اكتر يفتح له ابواب الجنه ويغلق له ابواب النار ويصفد له الشياطين سبحان الله ده كله ليه عشان تقرب من ربنا اكتر وعشان تحبه اكتر ويحبك اكتر سبحان الله العظيم ربنا بيديك فرصه في الحج شوف بقى الحب بقى والجمال اللي بيحصل في الحج النبي عليه الصلاه والسلام يقول ان الله عز وجل في يوم عرفه شوف بقى جابهم ووداهم عرفه وواقفين في الحج ها بيعمل معهم ايه يقول الحجيج وفد الله دعاهم فاجابوه وسالوه فاعطاهم طب شوف الحب والجمال بقى شوف النبي عليه الصلاه والسلام بيقول ايه ان الله يباهي بالحجيج الملائكه يباهي بالحج شوف بقى بيحبك بيباهي بك الملائكة في يوم سبحان الله العظيم طب الأسبوعي زي يوم ال- الاثنين والخميس يغفر لكل مسلم إلا متشحنين وممكن وبيفتح لك أبواب الجنة زي ما النبي عليه الصلاة والسلام قال كل يوم اثنين وخميس تفتح أبواب الجنة طيب في بقى مواعيد يومية للقاء الله عز وجل آه مواعيد يومية وهي الصلاة يبقى معنى كده ان اللي بيضيع الصلاة يراجع نفسه بقى من دلوقتي ليه؟ لانه ما بيقابلش ربنا ابدا سبحان الله العظيم امال هيقابله ازاي في الاخرة قال الله عز وجل ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا يعني ايه ده وقت ومواعيد اللقاء بالله عز وجل خمس مرات تعال شوف بقى النبي عليه السلام كان بيقابل ربنا ازاي ومهتم بهذا اللقاء ازاي في ميعاده كان يقول وجعلت قرة عيني في الصلاة وكان بيرتاح فيها ويقول أرحنا بها يا بلال والنبي عليه السلام من كتر سعادته أو من كتر حرصه على هذا اللقاء ومعرفته لعظمة هذا اللقاء كان لما يدخل في الصلاة يبكي حتى يسمع لصدره أزيز كأزيز المرجل وكان النبي عليه الصلاة والسلام يبقى بياكل ويؤذن للصلاة يرمي الأكل ويجري على الصلاة وكانت السيدة عائشة تقول كان رسول الله في مهنة أهله يكلمهم ويكلمونه ويلاعبهم ويلاعبونه حتى إذا نودي للصلاة خلاص ده وقت لقاء الله هو ده الميعاد آه حتى إذا نودي للصلاة خرج وكأنه لا يعرفنا ولا نعرفه أبو بكر لما كان يجي موعد لقاء الله في الصلاة كان يشتد كأنه عود كأنه حتة خشبة فإذا سئل في ذلك يقول ألا تدرون من ألقى الآن مش عارفين هقابل مين معاذ بن جبل رضي الله عنه كان بيقول أنا لو كنت في لقاء الله عز وجل كنت في الصلاة لا أنفتل عنها ولو اخترقت السيوف جسدي سبحان الله عمار بن ياسر ضربوه بالسهم وهو بيصلي خرج السهم ضربوه بسهم تاني خرج السهم التاني لحد ما ضربوا ثلاث أسهم وخاف على المسلمين فخرج من صلاته عشان ينبههم فين ده بقى يا جماعة من الناس اللي, اللي ضيعت الصلاة دلوقتي فين من الناس اللي بيقعد طول ما هو في الصلاة عمال يعدل هدومه وعمال يظبط ساعته ويبص في الساعة عارفين في واحد من الشيوخ بيسألوه بيقولوا ايه اعجب شيء رأيته في حياتك قال لهم شفت واحد بيصلي وفي جيبه تمر يطلع التمرة وياكل ويطلع التانية وياكل وبعدين بيقول فاتصدمت ببص له كده ازاي هو بيعمل الكلام ده فلما بص لي وشافني مصدوم قال له معلش اصل دي كانت اخر تمره في جيبي لو كان معايا غيرها كنت اديتك كلمه وهو بيصلي واحد تاني كان بيصلي وضرب الموبايل راح قافله ضرب تاني راح قافله ضرب تالت راح ماسك الموبايل قال لهم ايه في الصلاه صلاه صلاه ما في زوج في الصلاه ده دول ارحم من واحد كان مرائي كان بيصلي وبعدين عمال يتخشع فاتنين قاعدين جنبه فواحد بيقول للتاني شوف يا سلام شوف بيصلي ازاي شوف خشع ازاي فراح باصص لهم وقال لهم وكمان صايم وراح مكمل صلاته طب تعالى نشوف في للمحبين اماكن بيلتقوا فيها بيحبوا الاماكن دي ولا ما بيحبوهاش بيحبوها عارف انت قيس لما كان بيقول طفت الديار ديار ليلى أقبل ذا الجدار وذا الج- يعني يطوف كده ويقعد يقبل الحيطة دي والحيطة دي والحيطة ها طفت الديار ديار ليلى أقبل ذا الجدار وذا الجدار وما حب الديار شغفنا قلبي ولكن حب من سكن الديار شوف انت بقى المكان اللي المحبين لله بيقابلوه فيه حالتهم عاملة ازاي فيه الأول فين الأماكن اللي بيلتقوا مع الله فيها المسجد مكان لقاء الله عز وجل شوف ال- الرجل الذي سيظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله قال النبي عليه السلام رجل معلق قلبه بالمساجد ماشي على الأرض أو في بيتهم لكن قلبه مش معاه قلبه فين في المسجد عارف ما بيفكرش بحاجة غير كده زي ما كان الشاعر بيقول وأديم نحو محدثي عقلي ليرى أن قد عقلت وعندكم عقلي النبي عليه السلام شوف اهتمامه بالمسجد لأن ده المكان اللي المؤمنين بيلتقوا فيه بالله أنا مش هقول لك النبي عليه السلام كان بيهتم بقد إيه بالمسجد وقد إيه كان بيبني وقد إيه كده. لا شوف الموقف ده دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد نخامة عارفين النخامة بصاق في حائط القبلة قال لا يدخلن أحدكم في القبلة فإن الله تلقاء وجهه لما يدخل في الصلاة يبقى ربنا بيقابلك بوجهه شوف سبحان الله وبعدين عمل إيه حكها بيده الشريفة ليه لأن هو ده المكان اللي بتقابل فيه مع ربنا حكها بيده الشريفة وبعدين جاب نبات رائحته طيبة وقعد يحط على مكان النخامة عشان يطهرها ويحسن من ريحتها سبحان الله العظيم شوف اهتمام النبي عليه الصلاة والسلام بالمكان الذي سيلقى فيه الله المسجد بيت الله والذي يأتي المسجد يزور الله لذلك قال النبي عليه السلام وحق على المزور أن يكرم زائره انت عارف في كمان أماكن ربنا عز وجل ممكن تلاقيه فيها اللي هي إيه إنك لما تعود مريض قال الله عز وجل يا ابن آدم مرضت فلم تعدني قال كيف وأنت رب العالمين قال أما علمت أن عبدي فلان قد مرض أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده سبحان الله طب تعالى أقول لك بقى على حاجة كمان الأحباب لما بيحبوا بعضهم بيفرحوا ببعض ولا لا طبعا بيفرحوا تعالى بقى شوف ربنا قد إيه بيفرح بيك والمؤمنين بيفرحوا قد ايه بالله هو فعلا ربنا عز وجل بيفرح ايوه ايوه وفرح جميل جدا تعال شوف النبي عليه السلام يقول لله افرح بتوبه عبده من احدكم وقع على دبته وعليها طعامه وشرابه ففقدها في ارض فلا يعني في صحراء فقد حياته ده فقد دبته ده فقد حياته ده هيموت ده مفيش اكل ولا شرب ثم قال أجلس تحت هذه الشجرة حتى أموت فبينما هو كذلك إذ وجد الناقة واقفة عنده فأمسك بخطامها وقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح يعني ربنا يفرح بعبده التائب اللي عمل حاجة بيحبها وهي التوبة أكتر من الراجل ده سبحان الله أنت مين عشان ربنا يفرح بيك الفرح ده كله سبحان الله العظيم لا إله إلا الله شوف الثلاثة دول لما بيقابلوا ربنا ربنا بيفرح بيهم إزاي قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة يحبهم الله ويضحك إليهم ويستبشر بهم سبحان الله ليه ده كله عشان إيه عشان كانوا بيسهروا لله تعالى وينجوه واحد فيهم كان بيضحي بنفسه عشان خاطر ربنا تبارك وتعالى قال النبي عليه السلام في الثلاثة دول رجل عنده امرأة حسناء وفراش لين وبعدين لما جن الليل قام بين يدي الله يعبده ويصلي له فقال الله تعالى انظروا إلى عبدي ولو شاء رقد ده عنده فراش لين وامرأة حسناء لو شاء رقد طب والتاني رجل كان مع قوم سافروا تعبوا طول النهار فلما جاء الليل كله اترمى عايز ينام تعبانين فده أول ما ناموا هم قام لله تعالى حبه لله ومناجاته بين يدي الله أحب إليه من راحته طب والتالت رجل كان يقاتل مع فئة فانهزمت الفئة دي فلما انهزمت قرر انه يقاتل لله تعالى بنفسه وهاجم على الاعداء اما ان ينصره الله واما ان يقتل شهيدا يقول الله عز وجل انظروا الى عبدي كيف صبر لي بنفسه سبحان الله في كمان علامات تانية للمحبة زي ايه زي السهر بيسهروا ولا بيسهروش بيسهروا طبعا تعبانين جدا ما بيقدروش يناموا بسهولة اتصل بيا ولد من الولاد يقول لي انا ما بعرفش انام ابدا بقول له ليه يا ابني قال لي انا بحب بنت وما بعرفش انام سبحان طبعا هيصبر ازاي على كده تصبر عبد الله بن عمر ماشي كده في يوم من الايام في يوم عرفه يوم الحج فلقى واحد زي الديك المنتوف تعبان وخاسس بيموت قال ما لي هذا قالوا العشق قال أعوذ بالله من العشق وظل طوال يوم عرفة يتعوذ بالله من العشق نعوذ بالله من العشق اللي بيحب حد ما بيعرفش ينام إلا لما يناجيه كده ويحبه بالله عليك لو انت لو انت بتحب حد وبعدين بيقول لك بقول لك ايه انا هستنى كده لما الرجل تهدى بالليل وهتصل بيك ها تعرف تنام مش هتعرف تنام طب تعالى شوف بقى اللي بيحب ربنا وعارفين مواعيده وعارفين هيقابلوه امتى وعارفين انه بالليل بيعرفوا يناموا ما بيعرفوش يناموا ما بيعرفوش يناموا ابدا ربنا قال فيهم ايه تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا طب واذا ناموا ما يعرفوش يناموا كتير قال الله عز وجل كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالاسحار هم يستغفرون النبي عليه السلام قال الله تعالى فيه إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك طب جم في يوم من الأيام سألوا سيدة عائشة قالوا لها ما أعجب ما رأيت من رسول الله فبكت وقالت جاء رسول الله في ليلة فنام بجانبي حتى مس جلده جلدي ثم قال لي أتأذنين لي عائشة في أن أقوم إلى ربي قالت والله يا رسول الله إني لا أحبك وإني لا أحب ما تحب فقام فتطهر ثم جعل يصلي فبكى حتى ابتلت لحيته ثم بكى حتى ابتلت ثيابه ثم بكى حتى ابتلت الأرض رجل أسلم وبعدين مشي في السفينة مع من أسلم معهم وكان لا ينام فقالوا له لما لا تنام فقال أينام الله قالوا سبحان الله الله لا ينام لا تأخذه سنة ولا نوم قال بئس العبيد لنعم الرب أتنامون ولا ينام ربكم طيب ايه رأيكم يا جماعة البكاء اللي بيحبوا بعض بيبكوا اشتياقا لبعض ولا لا الدموع دي بتريحهم ولا لا سبحان الله العظيم شوف بقى الفرق ما بين البكاء ده والبكاء في الاشتياق لله تعالى وحبه سبحانه وتعالى تلاقي مثلا النبي عليه الصلاة والسلام بيقول ايه في السبعة الذين سيظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله قال ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه شوف دمع التائب الذي التقى برحمة الله عز وجل وغفر له ما أجملها من دمع دموع التائبين أحب إلى الله من البحار والأنهار فلله بحار الأرض واستقرض منك دمعة ليه؟ لأنك بتحبه بالدمعة دي بترجوه بالدمعة دي كعب بن مالك رضي الله عنه لما تاب الله عليه وعرف أن ربنا عز وجل خلاص غفر له وتاب عليه وقربه جعل يبكي وكان من آثار فرحته إنه خرج من ماله صدقة لله سفيان بن عيينة بيقول البكاء من مفاتيح التوبة ألا ترى أنه يرق فيندم وكان في امرأة عيونها جميلة وكانت بتبكي شوقا إلى الله عز وجل فمرضت عيناها جابوا لها الأطباء فقالوا لها اضمن لنا خصلة واحدة نضمن لك الشفاء بإذن الله تعالى قالت وما هي قالوا ألا تبكين قالت لبكائي شوقا إلى الله أحب إلي من بصري لا خير في عين لا تبكي من خشية الله واحد كان بيتمنى إن كل أعضاء جسمه تتحول تبقى عيون صوابعه وإيديه ورجليه حتى أعضاءه الداخلية كان بيتمنى إنها تبقى عيون عارفين ليه؟ حتى كمان عيون من غير جفون عشان لما ينظر لله ينظر إليه وما يرمش ولما يبكي شوقا إلى الله يبكي بكل أعضاء جسمه شوف الرجل قال وددت أن جوانحي وجوارحي مقل تراك وما لهن جفون وددت دمع الخافقين لمقلتي حتى عزيز الدمع فيك يهون وددت قيسا في زمان محبتي حتى أريه الحب كيف يكون آخر حاجة هناخدها من علامات المحبة هو الشوق للقاء الله والنظر إلى وجهه انت بتفكر هتقابل ربنا ازاي انت عندك تصور للقاء الله عز وجل والله ما بيفكرش في الموضوع ده الا واحد بيحب ربنا فعلا سبحان الله العظيم ربنا عز وجل بيحب لقاءك ولا لا النبي عليه السلام قال من احب لقاء الله احب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه النبي عليه السلام خيره الله بين ان يكون معه خزائن الارض وان يخلد في الدنيا وله الجنة في الآخرة وبين أن يلقى الله فاختار أن يلقى الله فاختار أن يلقى الله نبي الله إبراهيم جاءه ملك الموت فقال له إبراهيم هل رأيت خليلا يقبض ربح خليله فأوحى الله إليه وهل رأيت خليلا لا يحب لقاء خليله قال الآن فاقبض يا ملك الموت فأعطاه ريحانة فشمها فخرجت روحه سبحان الله على فكرة ربنا حتى جميل في الموت يقول الله تعالى في الحديث القدسي ما ترددت في شيء أنا فاعله كترددي في قبض روح عبدي المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته ولا بد له منه بلال بن رباح وقت الموت زوجته قالت وحزناه قال بل قولي وطرباه غدا ألقى الأحبة محمدا وحزبه معاذ بن جبل رضي الله عنه وقت الموت قال أخنق خنقك فوالله إني لأحبك واحد كان وقت الموت وجدوه يضحك فبيقول له أنت بتضحك ليه قال لهم أين يذهب بي الآن قالوا إلى الله قال فلماذا لا أضحك وأنا ذاهب إلى من لا أرى الخير إلا بين يديه النظر لوجه الله الكريم أعظم نعيم لأهل الجنة إنهم هيشوفوا ربنا أكبر جحيم لأهل النار أنهم سيحجبون عن وجه الله العزيز الغفار قال الله عز وجل في أهل الجنة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة وقال في أهل النار ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة وقال تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالوا الجحيم النبي عليه السلام من اشتياقه للقاء الله عز وجل كان بيدعو الله ويقول وأسألك الشوق إلى لقائك ولذة النظر إلى وجهك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين يا جماعة النظر لوجه الله نعمة ولذة وجمال شوف الرجل كان بيقول ولو أن ف- فشوف حال المؤمنين في النظر إلى وجه الله كمثل من قال ولو أن عيني إليك الدهر ناظرة جاءت وفاتي ولم أشبع من النظر النبي عليه الصلاة والسلام كان يتمنى أن يلقى الله لدرجة إن لما كان ينزل ماء من السماء كان يتلقاه بثوبه فلما بيسألوه ليه يا رسول الله بتاخد الماء بثوبك يقول إنه حديث عهد بربه ده لسه جاي من عند الله تخيل لقاء أنت منتظره خمسين ستين سنة شوف إزاي ممكن يكون لقاءك بمن تحب سبحانه وتعالى وجل جلاله لذلك كان يقول الرجل وإذا ذكرتك كاد الشوق يقتلني وأرقتني أحزان وأوجاع فإذا نطقت صار كل فيك ألسنة وإذا سمعت صار كل فيك أسماع عشان كده الشوق إلى لقاء الله عز وجل كان يشغل المحبين كان في رجل اسمه ضغيم ضغيم ده كان في يوم من الأيام كانت كل ما أمه تذكر الله أمامه يبكي فقالت له يا ضغيم كيف بك إذا رأيت الله تعالى أقبل عليك بوجهه يوم القيامة فشهق شهقة كاد يموت فيها فقالت وضغيماه وضغيماه أو ما يستطيع أحد أن يذكر ربك أمامك أنتوا سمعتوا في الناس اللي بتحب بعضها بيحبوا بعض لدرجة إنهم ما يطيقوش الحياة لو بعدوا عن بعضهم البنت بتنتحر والولد بيرمي نفسه في النيل ومحدش فيهم بيطيق الحياة إلا مع التاني مش كده طيب شوف بقى إزاي اللي بيحب ربنا تبارك وتعالى ما بيقدرش يعيش في الدنيا إلا وهو بيتمنى إنه يلقى الله لدرجة إنه بيتمنى الموت شوف مثلا أبو الدرداء بيقولوا له ماذا تحب قال أحب الجوع والمرض والموت قالوا إنك تحب أشياء لا يحبها كثير من الناس قال أنا إن جعت رق قلبي وإن مرضت خف ذنبي وإن مت قابلت ربي لذلك ربنا صبرهم صبرهم بإيه قال الله تعالى من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت قال أبو عثمان النيسابوري من علامة الاشتياق إلى الله وحب لقائه حب الموت مع الراحة والعافية والدليل أن يوسف عليه السلام لما ألقي في الجب لم يقل توفني ولما ألقي في السجن لم يقل توفني فلما خرج من السجن وأصبح من الملوك قال رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الشوق إلى لقائه ولذة النظر إلى وجهه في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة اللهم هنئنا بحبك وأسعدنا بقربك اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك اللهم إنا نسألك لقاء بك غير مخز ولا فاضح اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبيك وعبدك محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أيها الأحبة في الله نترككم على خير على أمل اللقاء بكم مع إصدار جديد ومتميز تم إخراج هذا العمل باستوديو الوليد لإخراج الشريط الإسلامي مهندس الصوت وليد أبو زياد وقام بعمل digital master مهندس أحمد سيف مع تحيات عربية للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالقاهرة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته